السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد فأشهد الله سبحانه وتعالى ثم أشهد الله سبحانه وتعالى أني أحبكم جميعا في الله يعني والله يا جماعة يعلم الله سبحانه وتعالى الواحد بيحب كل أخ وكل واحد معانا في هذا المسجد في الله حب قدره قد إيه كل اخ كان على معصية الله واقبل على الله بقلبه وكل اخ كان مطيع لله وازداد طاعة لله سبحانه وتعالى في الفترة الاخيرة يعني يعني اكررها مرة اخرى اني احبكم في الله قولوا احبك الله الذي احببتنا فيه يعني يا جماعة لو جم يعني عايزين يحتفلوا بشخصية من الشخصيات العظيمة اللي ماتت في القرن اللي فات عملوا صوان كبير جدا وجابوا التلفزيون يصور وجابوا الاذاعة تسجل وعملوا منصة كبيرة وجابوا شخصيات عظيمة تتكلم عن هذه الشخصية اللي ماتت وانجازاتها وفكرها وابداعها و وجابوا ناس كتير وعزموا ناس كتير في هذه اللحظة قدر الله سبحانه وتعالى ان هذا الشخص اللي مات يبعث من قبره قال له دخل لقى كل الهيلمان ده فبيقول ايه ده كل ده معمول عشان مين فقالوا له معمول عشانك انت الراجل ده يفرح ولا يزعل يفرح فرح شديد بهذا التكريم طب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ربنا بعد ثلاث اربع ايام في يوم مولده بعثه من قبره وجاء رسول الله ونزل في شوارع المسلمين بص لقى المسلمة ما تتعرفش من غير المسلمة من لبسها وشكلها بيبص في التلفزيون لقى المسلمين بيحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بأبريت الليلة المحمدية قال له نزل السوق لقى حلاوة وحصنة فبيقول ايه ده قالوا له ده حلاوة مولد ده مولد المين ده مولدك انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ده احتفال وحب فيك يا رسول الله بيدخل لقى خيم منصوبة بيبص منها لقى في ناس قاعدة ترقص جوه الخيم دول مين دول وبيعملوا ايه قال لا ده دول بيذكروا في حب النبي عليه الصلاة والسلام واحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام الرسول يا جماعة هيفرح ولا يزعل اللي احنا بنعمله في مولد النبي عليه الصلاة والسلام ده تكريم للنبي ولا اهانة للنبي درس الليلة عبارة عن ثلاث اسئلة هنتكه نسألهم ونحاول ان احنا نشوف الاسئلة دي متحققة في حياتنا قد ايه اول سؤال احنا بنحب النبي بصدقه ولا لا تاني سؤال احنا معظمين مقام النبي بصدق ولا لا تالت سؤال احنا معظمين سنة النبي ومنهج النبي ومتبعين النبي فعلا بحق وحقيقي ولا لا تلات اسئلة غاية الخطورة انا مصيري ومصيرك ومصير كل اخت معانا في المسجد متوقف على تلات اسئلة هيتسألوا لكل واحد مننا في القبر سؤال من التلاتة من نبيك يبقى التلات اسئلة دول في غاية الخطورة يا جماعة قال احنا بنحب النبي بصدق ولا ده اللي بيحب واحدة لو واحد بيحب واحدة وطلبت منه عشرة جنيه واداها لها يبقى دي علامة حب لا طبعا مش علامة حب لان العشرة جنيه طلب بسيط ممكن يكون في جيبه 100 جنيه ولا حاجة لما تطلب منه طلب صعب عليه وبيتعارض تنفيذه مع محبوباته او مع مصالحه يبقى دي علامة حب صادقة لو نفذه لها يبقى علامة الحب الحقيقية يا جماعة ان تقدم ما, تح ما يحب على ما تحب لو انت بتحب النبي تقدم ما يحب النبي على ما تحب انت ده اللي بيحب لاعب من اللاعبين كان في لعب شعر صبغ شعره اخضر في ناس صبغت شعرها اخضر بعد شوية بقى زي النساء صبغ شعرها اصفر في ناس صبغت شعرها اصفر ده اللي بيحب مغني من المغنيين تدخل اوضته تلاقي صورة المغني متعلقة وتلاقي النغمة بتاعت المحمول بتاعته رن اغنية من اغاني المغني ولو شاف تيشيرت مرسوم عليه صورته ولا عليه اسمه يشتريه مهما كان غالي عليه ولو سألته اغلى امنية ليك في حياتك ايه يقول لك كان صوته يطلع زي صوته قال طب اللي بيحب النبي يا جماعة ان تقدم ما يحب على ما تحب اللي بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده معنى قول الله سبحانه وتعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم يعني اولى بك منك يعني اولى بيك من نفسك يعني اكتر ما بتحب نفسك تحبه واكتر ما بتخافي على نفسك تخافي عليه واكتر ما بتعظم نفسك وبتعظم مصالحك تعظم سنته لا ده مش اولى بيك منك ده اولى بيك منك ومن مصالحك ومن مراتك ومن اخواتك ومن ولادك ومن كل حاجة في حياتك اكتر ما بتحب كل شيء في الدنيا تحبه اكتر ما بتخاف على اي اي شيء في الدنيا تخاف عليه هو ده الحب الحقيقي يا جماعه قال لا ما هو سيدنا سليمان لما ارسل جواب الى بلقيس فبلقيس بتفتح الجواب فبتقول للملأ اللي حواليها انه الجواب ده هو من سليمان وانه بسم الله قال لا فاحد المستشرقين قال بس مسكتكم يا مسلمين في ايه انتوا جايين بتقولوا في القران ان نبي الله سليمان بيذكر اسمه قبل اسم الله انه من سليمان وانه بسم الله يبقى نبي ازاي ده ويبقى بيعرف ربنا وبيعظم ربنا ازاي ما هي القضيه جت منين يا جماعه ان ان الوقت لو احمد ده هو احمد وده هو محمد ومحمد بيكره احمد فانا رحت قلت له يا محمد احمد بيؤمرك انك تعمل كذا وكذا ممكن يقول احمد على اليوم اللي جاب احمد ويقعد يشتم في احمد قال لا ليه لانه بيكرهه سيدنا سليمان عارف انه بعد هذا الخطاب لناس بيسجدوا للشمس من دون الله يعني مشركين بالله يعني ممكن لو اداهم الخطاب يعملوا ايه يسبوا الله عدوا بغير علم لو قال لهم الله بيامركم بكذا وكذا فيحط اسمه قبل اسم الله عشان لو شتموا ياتي السب فيه وليس في الله قال لا يعني يا جماعه شايفين الحب يا جماعه يعني لو الحاجه تيجي تيجي فيا انا ما تجيش في ديني يعني رقبتي قبل ديني رقبتي تتقطع قبل ما ديني يتمس يعني مصالحي قبل مصالح ديني انا ادفنى في الارض بس ديني ما يتمسش انا يحصل فيا اي شيء بس ديني يفضل عالي مرتفع هو ده الحب الحقيقي للدين وهو ده التعظيم الحقيقي احنا فين بقى مع النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الامور من هذا الحب من هذه المشاعر لو واحد ابوه مات وهو بيموت بيقول له يا ابني بوصيك بكذا وكذا وكذا وكذا الواد بعد ما ابوه مات كسر كل اوامر ابوه في حياته وكل سنة في ميعاد موت ابوه يجيب الناس ويجيب اصحابه ويجيب قرايبه ويقعد يعيط على ابوه ويقول يا حبيبي يا والدي يبقى الراجل ده بيحب ابوه ما بيحبش ابوه طبعا علامة الحب الحقيقية ان تقدم ما يحب على ما تحب طب يا جماعة احنا معظمين للنبي احنا فعلا معظمين لمقام النبي ده احنا الوقت لما بنحب نعبر عن تعظيمنا لمقام النبي بيجي مغنية في التلفزيون كاشفة وشها ورقبتها وايديها و... وحاطة مكياج يعني مفيش ملمح في وشها مش محطوط عليه نص كيلو مكياج ووراها فرقة بالطبل والصاجات والرق و... وقعدت تقول يا حبيبي يا رسول الله يا سلام يا حبيبي يا رسول الله هو ده تكريم النبي هو ده تعظيم مقام النبي عليه الصلاة والسلام احنا يا جماعة معظمين سنة النبي في حقي وحقي ولا لا سنة النبي متبعين ولا لا قال لا واحد هيقول احنا معظمين سنة النبي ومعظمين يا جماعة احنا يعني لو في شخصية عظيمة عايزين نعمل لها احياء ذكرى بنعمل ايه في يوم ميلادها بنطبع كتبها وبننشر فكرها وممكن نعمل جمعية لنشر مبادئها وافكارها ونجيب الناس ونكلمهم عليها لو عايزين نحيا ذكرى النبي فعلا نحيي سنة النبي في حياتنا نحيي سلوكيات النبي عليه الصلاة والسلام في حياتنا ننشر سنة النبي نقرأ كتب السنة الوردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قبل كل ده نطبق سنة النبي في حياتنا احنا فينا ناس بتموت سنة النبي 364 يوم في السنة وتيجي في يوم تقول انا هحيي سنة النبي وذكرى النبي في هذا اليوم ازاي يا جماعة واحد هيقول لي فين تموت سنة النبي وفين اقول له تعالى تعالى نخرج بره ونعد مع بعض كام بنك ربوي في البلد اللي احنا عايشين فيها كام كوافير حريمي كام دش على اسطح البيوت موجه ناحية القمر الق- الاوروبي كام مصلحة في ديار المسلمين بتقضى كل يوم بالغش والرشوة كام كام بنت ماشية ب stretch ومتبرجة برة كام علبة سجاير بتتحرق في صدور المسلمين كل يوم كام واحد وواحدة ماشيين غرباء واجانب عن بعض برة في الشارع بل في الجامعة كام حالة جواز عرفي بس في الجامعة اللي احنا فيها كام وكام كام امر من اوامر النبي متكسر في حياتنا كام نهي من نواهي النبي معمول في حياتنا كام خلق من اخلاق النبي مهجور في حياتنا عايزين نعد يا جماعة ده احنا لو عدينا هنعد كتير قوي يا جماعة قال لا يبقى احنا تعالوا نخرج بره ونقف كده واحدة واحدة مع كل واحد معدي نسأل الاولاني السنن الرواتب كام ركعة ونسأل التاني اخر مرة صليت فيها 12 ركعة سنة كانوا امتى ونسأل التالت انت تطبق سنن النبي في الوضوء والصلاة ولا لا ونسأل الرابع انت تطبق سنن النبي في الاكل والشرب والنوم وحياتك ولا لا عشان نعرف يا جماعة احنا قد ايه بعاد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده ممكن يكون فيه قسوة ممكن يكون فيه اتهام انا عارف ان في ناس كويسة جدا من اللي بتسمع ولكن انا بتكلم على الوضع العام اللي احنا قلنا اليه هل بنحب النبي هل بنعظم سنة النبي هل بنعظم اعظم مقام النبي عليه الصلاة والسلام التلات اركان بتوع كلمة من نبيك اللي هنجاوب عليها في قبورنا احوالنا فيها ايه في حين ان الصحابة رضوان الله عليهم شايفين خبيب خبيب رضي الله عنه خبيب بن عدي وهو هم بيقتلوه في مكة بعد ما اسروه فبيقولوا له اترضى ان تكون في اهلك وبيتك ومحمد مكانك فقال لهم والله لا ارضى ان اكون في بيتي ومالي ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة يا ايه ده ايه الحب ده يا جماعة ايه حب الرسول عليه الصلاة والسلام اللي تمكن من قلوب الصحابة ده يا جماعة سيدنا جابر بن عبد الله مرة كده رأي يعني ماشي فلقى الرسول عليه الصلاة والسلام والقمر طالع يقول فنظرت الى رسول الله ثم الى القمر ثم الى رسول الله ثم الى القمر ثم الى رسول الله فلرسول الله في عيني اجمل من القمر قال له بلال وهم بيقوا بيموت يعني النساء بيصوتوا قال لهم وفرحتها قولوا وفرحتها اليوم القى الاحبة حبايبه روح اقابل حبايبي مين حبايبك يا بلال محمد وصحبه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام حب النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم تعظيم سنة النبي يعني بالمواقف الغريبة جدا ومن الكلمات العجيبة جدا سيدنا عبد الله بن مسعود جلس مرة, مرة يعظ الناس فعايز يعظهم في صلاة الجماعة شاف ان صلاة الجماعة اتهزت عندهم شوية او اتهزت عند بعضهم فبيقول لهم ايه شوفوا يا جماعة الكلام الغريب بيقول لهم انها سنة نبيكم وان تركتم سنة نبيكم ضللتم سنة نبيكم ده احنا بقى بنيجي نكلم الناس عن صلاة الجماعة بنقول لهم الرسول كان هيحرق بيوت اللي تخلفوا عن صلاة الجماعة والراجل كان بيبقى يقع من طوله يأتوا به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف في صلاة الجماعة والاعمى الرسول ما رضاش يديله رخصة ان هو يمتنع عن صلاة الجماعة سيدنا عبد الله بن مسعود لما حب يرغب الناس في صلاة الجماعة قال لهم دي ايه دي سنة احنا اما نحب نهون من حاجة بنقول دي سنة اما اجي اكلم واحد عن صلاة الجماعة دي سنة ولا فرض سنة ولا فرض يعني ايه يعني لو سنة سيبك منها قال لا كلمة سنة ديت لما واحد يقولها لك معناها يا عم سيبك منها يعني الاستهانة بقت كلمة سنة بمعنى إيه؟ هو لما اراد انه يخلي الناس تندفع نحو الشيء قال لهم دي ايه دي سنة شايفين فكر الصحابة يا جماعة شايفين تعظيمهم لسنة النبي شوفوا نساء الانصار لما نزلت اية الحجاب في لحظة في لحظة شققنا مروطهن فاعتجرنا بها في لحظة لبسوا الحجاب وفي اخوات بيجوا المسجد وسبعين وسبعين خمسين خطبة عن الحجاب وعن النار وعن الجنة ولسه لغاية دلوقتي مترددين في لبس الحجاب في لبس الحجاب نفسه في لبس الاجابة حتى شوفوا يا جماعة الصحابة يعني يعني انا مش هقول لكم شوفوا شارب الخمر لما نزل حكم تجريم الخمر ده انا هقول لكم شوفوا تجار الخمر ابو طلحة زوج ام سليم كان تاجر خمر لما سمع حكم تحريم الخمر اراد كل براميل الخمرة اللي كانت عنده ارقها الخمرة جرت في طرقات المدينة سبحان ربي الوقت الشاب اللي بيجي وبيبقى بيمتهن مهنة حرام او فيها مال حرام ما هوش قادر انه يغيرها عشان ربنا سبحانه وتعالى ال ال المعلومة دهيت الحدث دهوت بهر الغرب بالاسلام امريكا انفقت مليارات الدولارات عشان مش تمنع الخمرة عشان تحجم الخمرة في المجتمع فشلت فشل ذريع وفي دين الاسلام امر واحد صدر الخمرة سالت في طرقات المدينة ليه الكل امتثل لامر الله والامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة كان عندهم حب للنبي صادق وكان عندهم تعظيم لمقام النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمرو بن العاص بعد ما النبي مات بيقول انا ما اقدرش اوصف النبي لماذا يا عمرو لاني ما استطعت ولا مرة في حياتي ان املأ عيني من وجه رسول الله ليه مش قادر من كتر المهابة اللي على وجه رسول الله وكذلك عمر بن الخطاب شايفين يا جماعة لما الرسول ارسل جليبيب الى امرأة من الانصار حتى يتزوجها ابوها وامها ايه ده ده ده يعني شكله صعب ومعهوش ما حلتوش ولا مليم ولا مركز ولا جاه ولا اي شيء ازاي نجوزه لبنتنا فنادت عليهما من وراء الستر وقالت اتردون على رسول الله امره شايفين تعظيم مقام النبي انتوا هتقولوا رسول الله لا الراوي بيقول ايه فكأنما جلت عن ابويها كأن كان في يعني عصابة سودا على عينيهم واترفعت العصابة السودا كأن كانت الدنيا سودا وفجأة نورت سنة النبي يا جماعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سنة الرسول تيجي في قلبك حبها الدنيا تنور لما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي في قلبك تعظيمها الدنيا تنور الدنيا كلها تبقى نور بعد ما كانت كلها ضلمة ابوها راح للنبي قال له يا رسول الله ان كنت رضيته فقد رضيناه ان كنت رضيته فقد رضيناه ليه لان خلاص النور جه فعرف ان اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو اصلح شيء لدينه بل لدنياه قبل دينه تعظيمهم لمقام النبي وتعظيمهم لسنة النبي سنة النبي ده الصحابة يا جماعة ده سيدنا انس مرة راح مع الرسول عزومة على طعام فلقى الرسول بيتتبع موضع الدباء اللي هو القرع عارفين القرع العسلي ده بيتتبع موضعه في حواف القصعة سيدنا انس بيقول فما زلت بعدها احب الدباء قال لا هو ما كانش بيحبه حبه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحبه ابن عمر كان بيختار يعني انا مش عارف اقول لكم ايه موديل الحذاء بتاعه على نفس شكل حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيش حد عمل مع مغني ولا لعيب كده احبوا النبي اكتر من الشباب الروش اللي بره دول حبوا المغنيين والممثلين يعني كمان حتى شكل الحذاء اه زي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاويه بن قره كان رايح في وفد مزينه فلقى النبي وهو بيبايعه فتح زراير الجلابيه اللي هو لابسها عليه الصلاه والسلام فما رؤي معاويه بعد هذا في صيف ولا شتاء الا وهو فاتح ازرار قميصه سبحان ربي شايفين حبهم للنبي ده حبهم للنبي في الايه ده بيتبعوا النبي في في الصلاه وفي الصوم و- ده في الدنيويات يا جماعه ده في اللبس ده في موديلات اللبس كان احد المغنيين لبس بلوفر معين كده وهو بيصور اغنيه من خمس سنين مصانع الهدوم ما كانتش عارفه تبطل 24 ساعه من شده طلب الشباب على البلوفر ده اهو. سبحان ربي لا الاتباع الحقيقي ان حتى في الدنيا عايزين يبقوا زي النبي حتى في الدنيا ابو ايوب الانصاري كان كل يوم بيستنى الغدا بتاع رسول الله الرسول ياكل ويبعت باقي طعامه لابو ايوب ففي مره الرسول بعت الطعام سليم ما فيهوش حاجه فابو ايوب بص لقى في الطعام توم ثوم توم فراح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احرام هو فقال لا ولكني ايه اكرهه فقال واني اكره ما تكره يا رسول الله ايه يا جماعة ده يا جماعة ايه الناس اللي, اللي حبت النبي واتبعت النبي لدرجة ان لبس النبي واكل النبي بقى حاجة عندهم خلاص في دمهم من شدة حبهم لرسول الله انت حبيت رسول الله كده انت حبيت رسول الله كده وايه العلامة وفين البرهان وايه الدليل هو الكلام ببلاش ماشي انما الفعل البرهان العملي الترجمة العملية للمشاعر اللي انت بتعبر عنها بلسانك فين الدليل على حب النبي الصحابة قدموا الدليل العملي الواضح البين الصادق على حبهم واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة يا جماعة عايزين كلمة سنة دي لما تتقال قلوبنا تترعش من شدة تعظيمها عايزين حلم حياتنا كلنا يبقى تحقيق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين يا جماعة ان احنا لما نحب نرغب الناس في شيء نقول لهم ده سنة ده سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقدر نبقى كده نقدر نبقى كده زي ما الصحابة كانوا كده يعني الانسان اللي عاش كده لما يدخل القبر ويتسأل الاسئلة الثلاثة يقول ايه لما يتقال له من ربك ربي ياه انا انسى الله انا انسى اللي كان كل نعمة في حياتي منه انا انسى اللي عمري ما رفعت له ايدي وردها لي خائبة انا انسى اللي كان كل زنقة بقع فيها ما بلاقيش غير بابه واما اروح ابقى اروح اخبط يفتحوا لي انا انسى انا انسى الله الله طبعا طب من نبيك يا نبيي سبحان ربي انا انسى محمد عليه الصلاة والسلام انسى محمد اللي كان ليلي زي ليله ونهاري زي نهاره وحياتي زي حياته وافراحي واحزاني زي افراحه واحزانه وهمي زي همه وجهدي زي جهده وحياتي زي حياته ازاي انسى رسول الله ازاي انسى محمد محمد طبعا هو نبي طب ما دينك دين يا الاسلام اللي كان حياتي كلها في سبيل نصرته واعلاء كلمته يبقى اللي عاش كده هو اللي هيجاوب في القبر هذه الاجابات عايزين يا جماعه نحب رسول الله نحبه نحبه ازاي ونحبه ليه عليه الصلاه والسلام كفايه صدقه وزهده كفايه حديث والله حديث يا جماعه يقطع القلب ترويه السيده عائشه تقول كان يمر علينا الهلال تلوى الهلال تلوى الهلال شهرين ولا يوقد في بيتنا نار يعني ما فيش حتى شويه رز يا سيدة عشان والله ولا حتى رز عندنا رز نطبخه يعني ما فيش حتى اي حاجه والله ولا في اي حاجه امال كنتوا عايشين على ايه طب ما فيش حتى رغيفين تعملوهم في فرن وما فيش حتى امال كنتوا عايشين على ايه ان هما الا الاسودان التمر والماء يا ده كان خمس الغنائم ليه ده كان يقدر يعيش ملك ده كان الرسول عليه السلام كان يا جماعه خمس دخل الدوله كان بيدخل جيبه من الغنائم ولكن كان بينفقه كله كله على داير الملم في سبيل الدعوة الى الله سبحانه وتعالى عايزين نحب النبي عليه الصلاة والسلام عايزين نحس ان احنا بنحبه بصدق شوف النبي عمل عشانك ايه شوف ضحى بحياته عشانك ازاي وعشانك شوفوا النبي عاش حياته كلها عشان احنا نطلع مسلمين ازاي يا جماعة عشان نطلع محمد واحمد وفاطمة وعائشة ومريم النبي عمل ايه عشان احنا نطلع كده يا جماعة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان في قيام الليل كان صوت صدره له ازيز كازيز المرجل زي صوت حلة المية لما تحطها على النار وتغلي الله الغليان اللي كان في صدر رسول الله ده كان ليه كان من شدة همه علينا كان من شدة خوفه علينا الرسول عليه السلام كان يمر جنازة يهودي فيقول بكل حسرة نفس تفلتت مني الى النار انما احنا لما بنشوف اعلان عن واحد غير مسلم مات في داهية في ست في ستين داهية الرسول عليه السلام ما كانش بيعمل كده يا جماعة الرسول ابن بنته بيموت ابن حفيده حفيده ما يرضاش يقوم لانه قعد مع الصحابة ما يقومش غير لما بنته تقسم عليه ابن اليهودي بيموت ابن شارون و... ابن اليهودي الرسول هو اللي يقوم من غير ما حد يناديله ويروح يجتهد عليه عشان يقول لا اله الا الله واما يقول لا اله الا الله يخرج رسول الله ووجهه يتهلل كالقمر ليه من شدة فرح ان ربنا انقذ به نفسي من النار سبحان ربي شايفين جهد الرسول شايفين جهد الرسول علينا يا جماعة الرسول عليه السلام عشان خاطري وخاطرك حلقات المخفر الحديد دخلت في لحم وشه لدرجة ان ابو عبيدة بن الجراح لما جه يشيلها باسنانه السنتين القدامانيين اتكسروا وعاش طول عمره السنتين القدامانيين مكسورين بتوعه ليه من شدة ما كانوا مغروزين في وش النبي عليه الصلاة والسلام عشان وعشانك كان يترمى عليه امعاء الخر... الخروف وهو ماشي الرسول الكريم الرسول العزيز كان يترمى عليه امعاء الخروف وأم... و... و... ويفضل يدعو برضه عشان وعشانك ابنه يموت وجثة ابنه لسه ما بردتش في القبر بتاعها وهو يقوم يجتهد على الصحابة ويقعد معاهم زي ما بيقعد معاهم كل يوم ويعلمهم امور دينهم ليه عشان ما يضيعش لحظة من غير ما يوصلنا فيها الى الله خطوة جديدة قال له تخيلوا يا جماعة انتوا فاكرين لما الرسول كان يتقال له كلمة مجنون دي كان الكلمة قليلة انا عايزك انت وانت تتخيلوا معايا دلوقتي انك نزلت كليتك وانت بتكلم اصحابك في الدين طلعوا عليك انك مجنون فلان ده مجنون خلاص اول ما تدخل تلاقي ده بيضحك عليك وده بيضحك عليك وده بينغز عليك وكله خ... تنزل الكلية دي تاني تخيل ان انت وانت داخل كده ورايح تكلم اصحابك تاني يوم في الكلية لقيت واحد قام جايب شوية تراب كده وجري من وراك وقام نفضهم على وشك او على ظهرك وكل الكلية قعدت تضحك عليك انتوا عارفين انتوا فاكرين يا جماعه ان الرسول استحمل قليل تخيل لو انت يئست من كليتك قمت رايح كليه تانية جنبك قام الطلبه يعني جايبين العمال ومخلينهم يجروا وراك يقعدوا يسالوك بالطوب هتعمل ايه ما ده اللي حصل للنبي في الطائف يا جماعه مش ده اللي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستحمل وفضل يدعو برضه وفضل ثابت على مبداه لغايه ما ربنا نصر هذا الدين واعز هذا الدين فانت بتحبه قد ايه يعني لو واحد انقذك من خطر عظيم خطر عظيم تحبه ولا كنت ماشي في هتقع في حفرة هتموت فيها وجه شدك تحبه اه تحبه طب النبي انقذك من الخلود في جهنم تحبه ولا لا تحبه ولا لا عليه الصلاة والسلام الرسول عليه السلام سيدة عائشة بتسأل اصلى رسول الله قاعدا فقالت نعم بعدما حطمه الناس بعد ما الناس حطمته بعد ما قضوا عليه بعد ما فنت صحته في دعوة الناس الى الله سبحانه وتعالى يعني يعني ده حتى يوم القيامة يا جماعة ده الجهد اللي الرسول هيبذله عليا وعليك يوم القيامة اكتر من الجهد اللي بذله علينا في الدنيا تلاقي حديث النبي واقف على الصراط يعدي واحد واحد من امته وبيقول يا رب سلم سلم حديث تاني النبي واقف على الحوض بيسقي واحد واحد من امته من عطش يوم القيامة حديث تالت النبي ساجد تحت العرش بيتضرع على الله ده يشفعه في امته عشان ما يدخلوش جهنم حديث رابع النبي واقف عند الجنة بيحرك حلق الجنة عشان يفتح الباب للي عدوا الصراط خلاص وعدوا القنطرة وعايزين يدخلوا الجنة ايه يا جماعة ده هي المسافات ما بين الحاجات دي بسيطة خمسين الف سنة هيقتل نفسه فيها عشاننا بعد ما قتل نفسه نفسه في الدنيا عشان عليه الصلاة والسلام وبعد كل ده حديث الشفاعة الرسول عليه السلام بيقول ان كل نبي له دعوة مستجابة كل نبي دعاها في الدنيا الا رسول الله ادخرها لينا في الاخرة لشفاعتنا تخيل احنا واقفين مجموعة كده فقام جاي واحد قال كل واحد له دعوة مستجابة واحد قال انا عايز مليون جنيه واحد قال انا عايز عربية واحد قال انا عايز كذا وقام واحد قال لا انا عينت الدعوة بتاعتي لمحمد يبقى بيحب محمد قد ايه يبقى بيحبك قد ايه طب انت بتحبه قد ايه يبقى تعب عشانك قد ايه طب انت تعبت عشانه قد ايه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأم- وأمي عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم من رب العالمين إلى يوم الدين عايزين نحب النبي بصدق يا جماعة عايزين يعني يعني يعني نعظم مقام رسول الله بصدق نعظم مقام رسول الله يعني الواحد والله لما كان بيقرأ لل- للكتاب الغرب وهم بيتكلموا عن رسول الله كان بيتعجب من كتر ما الناس دي بتعظم مقام رسول الله ده فيهم ناس منبهرة بالنبي اكتر ما احنا منبهرين بالنبي عليه الصلاة والسلام واحد زي مايكل هارت في كتاب الخالدون مئة واعظمهم محمد بيقول لماذا وافقت محمد رقم واحد فبيفسر الموضوع ده فبيقول لان كل شخصية عظيمة في التاريخ كان يمكن ان يتصور ان يتم ما فعلته على يد احد غيرها ان لم تفعل المصباح الكهربي لو كان اديسون ما اخترعوش كان جه واحد تاني اخترعه ولكن ما فعله محمد بن عبد الله لا يتصور انه كان سيأتي بشر اخر يستطيع ان يفعل ما فعله عليه الصلاة والسلام آه، برنارد شو كان بيقول لو جاء محمد بن عبد الله الى واقعنا هذا لاستطاع ان يحل مشاكل العالم اجمع وهو يحتسي فنجانا من القهوة العربية الكسس كاريل كان مؤلف كتاب اسمه الابطال وعبادة الابطال في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ايه ده كان شخصية مثالية يا جماعة شخصية نموذجية تقرأ عن عبادة النبي من الحاجات المبهرة في النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ عن عبادة النبي يتقالك ان هو كان قاعد 24 ساعة يعبد ربنا تقرأ عن معاملته الازواج ويتقالك ان هو ما كانش وراه غير ز- زوجاته تقرأ عن دعوته وقعدته مع الصحابة يتقالك انه كان متفرغ 24 ساعة للتربية تقرأ عن جهاده وغزواته وال27 غزوة اللي عملهم في, س- في تسع سنين في المدينة يتقالك ان هو كان لا يضع السيف عن عاتقه وعمل كل ده في حياته ايه الشخصية المبهرة دي عشان كده الوقت يا جماعة الحرب الهائلة اللي بتدار على اللحية والحرب الهائلة اللي بتدار على النقاب والاسدال في الاعلام وفي الجرايد يعني ناقمين على ان صورة رسول الله وصورة زوجات رسول الله بدأت ترجع للمجتمع تاني ناقمين على ان شيوخ السنة واهل السنة بدأ يلتف حواليهم الناس ناقمين مش قادرين يستوعبوا هذه الظاهرة وهذا الامر مش قادرين يستوعبوا ان ربنا بيأخذ بقلوب الناس الى دينه والى سنة نبيه بعد ما الناس شتت في كل في كل شتات بعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يا جماعة ال- الحرب الغريبة اللي بتدار الوقت على على يعني يقول لك ابو دقن وجلابية ايه ابو دقن وجلابية يعني هو مين اللي حفظ الدين هو مين اللي جمع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي خطباء مئة الف مسجد في مصر الوقت بيحضروا كل خطبهم منها آه، بتوع الموالد والمقامات ولا ابن تيمية وابن القيم واحمد بن حنبل والبخاري ومسلم مين اللي الف كتب في شرح سنة رسول الله وفي ضبط اصول سنة رسول الله لو اتفردت على وجه الكرة الارضية تخط الكرة الارضية كلها مين يا جماعة مين مش الامام النووي والترمذي مش شيوخ اهل السنة مين اللي باع خشب سقف بيته عشان يجمع احاديث سنة رسول الله خشب سقف بيته اه والله يا جماعه مين اللي ساب مراته وابنها وابنه لسه جنين في بطنها سافر يجمع احاديث رسول الله رجع بعد ما ابنه بقى راجل كبير مين اللي ضحى كل التضحيات دي وراء كل حديث قاعدين نقوله الوقت ولا موجود في الكتب دماء وسفر وعرق وسهر وتضحيات مين اللي ضحى التضحيات دي كلها ده احنا الوقت واحنا بنتكلم في الاحاديث نقول كان رسول الله جالسا فقعد لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، ضحك حتى بدت نواجذه ده حتى شكل وش النبي وشكل وحركة ايد النبي وهو بيتكلم مع الصحابة حفظت لينا مين اللي حفظ لنا مين اللي ربنا حفظ بيه هذا الدين فيبقى نعرف مقام هؤلاء الناس على الاقل نحترمهم على الاقل انا مش هبقى مع- مش هبقى زيهم ولكن احترم هذا الفكر واحترم هؤلاء الناس اللي لم يرضوا ان صمت واحد في حياتهم يخالف اي سنة من سنن رسول الله ولا اي ملمح من ملامح حياتهم يخالف اي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، تعظيم مقام الرسول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم مين فينا الوقت فعلا رسول الله له الاولوية في حياته على كل حاجة في حياته مين فينا رسول الله له الاولوية في حياته على امتحاناته ودراسته ومصالحه وكل حاجة مين فينا رسول الله ده رقم واحد واتباع رسول الله ده اعظم حلم في حياته ربنا بيقول للنبي شوفوا الاية ورفعنا لك ذكرك آه، احد المفسرين بيقول من رفع ذكر رسول الله ان الله لا يذكر في افتتاح الخطب اي خطبة جمعة ولا في اخر التحيات ولا في اقامة الصلوات ولا في الاذان الا ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا نعم يا رب صلوا عليه وسلموا تسليما يعني ايه سلموا تسليما يعني سلم نفسك سلم نفسك لسنة رسول الله سلمي نفسك لأوامر رسول الله نسلم نفسنا لرسول الله يا جماعة ما نخافش من حاجة ما نخافش من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يا ايها الذين امنوا يا اللي في قلبكم ايمان نعم يا رب سمعا وطاعة يا رب لبيك يا رب لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني ايه ما تحطش حاجة قدام الله ورسوله ما تحطش حاجة قدام سنة رسول الله ولا امر رسول الله ما تحطش فكرك قدام امره ما تحطش مصالحك قدام امره ما تحطش شهواتك ورغباتك ونزواتك قدام امره ما تحطش اي شيء قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت لما تيجي تكلم اخت في الحجاب ولا الخمار تقول لك اقنعني اقنعني الرسول قال يا بنتي الرسول قال يا اخي الرسول قال يا جماعة يبقى نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا نعم يا رب لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت رسول الله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون قال ده الكلام ده بيتقال ليا وليك ده لابو بكر وعمر عشان عملوا ايه اتكلموا واتناقشوا قدام رسول الله ورفعوا صوتهم من غير ما يكونوا واخدين بالهم امال يا جماعه اللي بيقدموا امره اللي بيقدموا فكرهم على سنه رسول الله واللي بيرفعوا مصالحهم على اوامر رسول الله الناس تروح فين يوم القيامه عند ربنا سبحانه وتعالى يعني لما ربنا يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني الوقت مثلا لما اجي اقول لك ولله المثل الاعلى اللي بيحبني يحب محمد واللي عايز يرضيني يسمع كلام محمد واللي عايز يبسطني يدي فلوس لمحمد واللي لا يبقى انا بحب ده بقى قد ايه فشوفوا لما ربنا يقول لو بتحبوني اتبع رسول الله يبقى ربنا بيحب رسول الله قد ايه عليه الصلاة والسلام عايزين نعظم سنة رسول الله عايزين نبقى متبعين يا جماعة نعظم سنته نعظم منهجه قال سنة رسول الله لما ربنا بيقول لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الرسول انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه و سراجا منيرا قال له سراج منير ده ربنا بيقول تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا اللي هو الشمس وقمرا منيرا اللي هو القمر يعني الله وصف الشمس في القرآن بانها سراج ووصف القمر في القرآن بانه منير وحينما وصف الله رسول الله جمع له ما وصف به الشمس والقمر فوصفه بانه السراج المنير يعني ايه السراج المنير يعني ايه بالفلاح يعني يعني السراج دي الشمس اللي بتنور لنا النهار والمنير ده القمر اللي بينور لنا الليل يعني رسول الله شمس بتنور لنا نهارنا وقمر بينور لنا ليلنا يعني سنة رسول الله دي نور بينور لنا حياتنا كلها يا جماعة خد سنة رسول الله في نهارك تنور لك نهارك خد سنة رسول الله في ليلك تنور لك ليلك سنة رسول الله لو انت طالب اتبع سنة رسول الله في تنظيم وقتك تبقى انجح طالب لو انت زوج اتبع سنة رسول الله في معاملة زوجتك تنال السعادة الزوجية لو انت واحد من اللي قاعدين معانا اتبع سنة رسول الله في اكلك وشربك ونومك تنال صحة البدن لو انت انسان تتبع سنة رسول الله في حياتك تنال السعادة والراحة النفسية لو انت حاكم اتبع سنة رسول الله في تحكيم في قيادة الامة تبقى الشعب بتاعك ارقى شعب على مستوى العالم لو انت اي حاجة اتبع سنة رسول الله تبقى انجح واحد في الدنيا كلها اتبع سنة رسول الله ده في النجاة النجاة في الدنيا, في الدنيا قبل الاخرة يعني شايفين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا حبل الله ده اللي هو دين الله يعني يعني دين ربنا ده يا جماعه عامل زي الحبل في ان الحبل ده فتل كتير قوي واتبرمت مع بعضها لو جبنا رياض الصالحين هنلاقي رياض الصالحين ده ايه قال ما هو ده سنه الرسول عليه السلام تخيلوا يا جماعه ان 95% من اوامر الدين سنن مش فرائض 95% من اوامر الدين مستحبات الرسول شرعها لينا تخيل اللي ما بيتبعش سنه رسول الله وبيستهين بيها 95% من فتل الحبل بتاعه مش موجوده اصلا يبقى السنه دي بتمتن دينك السنة دي بتخليك لما تلتزم تبقى راجل دينك متين لما تطلع بره وتتعرض عليك فتنة او تشوف واحدة او او او ما تتأثرش ما تتهزش انما اللي ما بيتبعش السنن لو الحبل بتاعه اتشد يتقطع على طول على طول يتقطع ما يقدرش يستحمل السنة دي فيها صمام امان للفرائض بتاعتك لما واحد بيعمل فيلا بيقوم الفيلا خلاص بناها عايز يحافظ عليها يقوم ياخد حتة ارض حواليها ويبني سور داير ما يدور تمن الارض والسور القصور اغلى من ثمن الفله قال لك امال عمل كده ليه عشان يحافظ عليها يبقى السنه القبليه قبل الصلاه والسنه البعديه بعد الصلاه لو انا مره اتاخرت السنه تروح مني ولكن تكبيره الاحرام ما تروحش يبقى انا كده بعمل صمام امان للفرائض بتاعتي يا جماعه الرب- الرسول عليه السلام بيقول في الحديث القدسي روايه عن رب العزه ما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه يبقى اذا يعني مقام القرب بياتي بالفرائض ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه مقام الحب بيأتي بالنوافل فانت ان اديت الفرائض انت قريب من الله وان اديت النوافل فانت حبيب الى الله طب لو بقيت حبيب الى الله يعمل لي ايه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به تمشي في الشارع الشاب ماشي مركب آه، جهاز آه، جهاز صوت ب 12000 جنيه ومشغل اخر اغنيه طالعه واحد صاحبك لسه ملتزم جديد بس قلبه ضعيف يقول لك يا اخي انا بتعب اول ما بسمع الاغاني القديمه دي تقول له اغاني إيه؟ انا مش سامع حاجه مش سامع حاجه ده الصوت كان يسمع خمس شوارع جنبنا انا ما سمعتش وبصره الذي يبصر به ينزل الجامعه ما شاء الله ماسوره بنات طافحه في الجامعه ما هو شايف حاجه خالص انا والله ما والله ما بشوف بنات في الجامعه قال لك يعني في يا جماعه شباب في هندسه بقالهم اربع سنين وما يعرفوش ان في هناك حاجه اسمها تل ابيب ما يعرفوش الكلام ده خالص اه والله انما لو سالته عن مكان مسجد مسجد لكليه كليه في الجامعه كلها يعرفك مكان المسجد وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي يتكلم به تروح تكلم آه، الشله ولا اصحابك ولا زملائك ولا تروح تدعي الى الله تلاقي تلاقي نفسكم يا جماعه بتقولوا كلام مش عارفين بيجي على لسانكم ازاي الكلام ده بيجي ازاي على لساني لسانه الذي يتكلم به قال لا ده هو ده لو ربنا احبك ولو اتبعت سنه رسول الله يبقى انت ماشي في طريق حب الله سبحانه وتعالى يعني السنه دي عامله زي جبل جبل تفضل تطلع تطلع تطلع تطلع لغاية ما تبقى على راس الجبل انت كده متبع لو فضلت ماشي هتنزل من الناحية التانية يبقى سنة رسول الله انك تعمل اللي عمله رسول الله لا تزود ولا تقلل لا تزود ولا تقلل لقد كان لكم في رسول الله اسوة الله اسوة اسوة في ايه يا رب نقتدي برسول الله في ايه في كل حاجة في سيرته في سريرته في سوق في كل شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ربنا قال للمؤمنين خلوا الرسول لكم قدوة امتى ده في غزوة الاحزاب لما كانت المدينة محاصرة واليهود خانوا المسلمين من الجنوب والمشركين والقبائل قال لك، هو ده وقت يا رب تقول لنا فيه السنن عشان نتعلم يا جماعة إن لما واحد يجي يقول الوقت الامة بتضيع سنن ايه لا يا حبيبي هو الدين ده لا يمكن ينتصر الا على ايد ناس مطبقين سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامة بتضيع اللي ينقص الامة اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما المسلمين هزموا في احد هزيمة احد دي كانت نصر للسنة نصر للسنة ازاي قال لا احنا هنبدأ نتكلم كلام بقى مش معقول ولا ايه ما هو يا جماعة لو كان المسلمين انتصروا في احد كانوا اتعلموا انهم ممكن يخالفوا رسول الله وينتصروا صح ولا لا فلما خالفوا رسول الله في امر واحد من اوامره الهزيمة نزلت طب ولما اتبعوا رسول الله في امر واحد من اوامره ده في بلد من البلدان فتحت بسنة واحدة من سنن النبي السواك السواك الفتح اتاخر الجيش بدا يتساءل الفتح اتاخر ليه فالقائد بتاع الجيش بدا يتفقد احوال الجيش لقى ان سنه السواك عادت مهجوره وسط الجيش فكل واحد بدا يقطعوا الاشجار ويستاكوا بالسواك فالاعداء شافوا المسلمين بيعملوا كده قالوا دول بيحموا اسنانهم عشان ايه عشان ياكلونا بس خلاص البلد اتفتحت فورا سبحان ربي سنه واحده من سنن النبي اي والله سنه واحده من سنن النبي عايزين نبقى متبعين للنبي يا جماعه عايزين نبقى من اتباع رسول الله يا جماعه عايزين يتحقق فينا قول الله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا ايه لاتبعوك دول مين احنا عايزين سفرا قاصدا يعني سفر معروف وجهته خدوا بالكم من المعنى الخطير ده سفر قاصد يعني سفر معروف وجهته يعني عارفين هم رايحين فين قال لا يا رب يعني ايه يا رب يعني ربنا بيذم المنافقين بيقول دول لو كانوا عارفين هم رايحين فين وراك كانوا مش وراك هو يا رب مطلوب مني ان انا امشي ورا النبي حتى لو مش عارف انا رايح فين اه حتى لو مش عارف انت رايح فين قال لا يعني امشي ورا سنه النبي حتى لو مش عارف حكمتها حتى لو مش عارف حكمتها عشان كده يا جماعه جيل التابعين يقول لك جيل التابعين يعني ايه التابعين يعني اللي كان عندهم تبعيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فشرفوا بانهم بقى اسمهم التابعين يعني اللي ماشيين ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين يمين شمال شمال فعايزين نعظم مقام رسول الله نعظم مقام رسول الله يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا الاية دي جمعت احلام المؤمنين الاربعة اول حلم يوم ندعو كل اناس ايه بامامهم ينادى كده على رؤوس الخلائق يوم القيامة مين اتباع محمد بن عبد الله مين اللي كان ليلهم زي ليل محمد بن عبد الله مين اللي كان نهارهم زي نهار محمد بن عبد الله مين اللي كان شكلهم زي شكل زوجات محمد بن عبد الله مين اللي كان همهم زي هم محمد بن عبد الله مين اللي كان جهدهم زي جهد محمد بن عبد الله مين اللي كان افراحهم واحزانهم وحياتهم كلها زي محمد بن عبد الله مين هم دول يبقوا هم اللي بيتبعوا امامهم وقدوتهم رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الحلم الثاني فمن اوتي كتابه بيمينه كتابك تاخده بيمينك مش بشمالك والعياذ بالله ولا تبقى مرعوب تحط ايدك الشمال ورا ظهرك يلف لك وتاخده من وراء ظهرك لا بيمينك فاولئك يقرؤون كتابهم ما هوش اعمى الايه اللي بعدها ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى لا ما تبقاش اعمى ولا تبقى الدنيا ضلمه حواليك ولا يبقى وشك عليه خبره يبقى الدنيا كلها نور من حواليك ولا يظلمون فتيلا كل سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم تاخد بها نخله في الجنه كل 12 ركعه سنه صلتهم في يوم من الايام تاخد بهم قصر في الجنه كل لا حول ولا قوه الا بالله تاخد بها كنز في الجنه كل حاجه عملتها تاخد ثوابها بالظبط زي ما رسول الله قال لك كل جلسه ضحى قعدتها تاخد بها اجر حجه وعمره في الجنه ولا يظلمون فتيلا اربع احلام للمؤمن اول حلم فيهم كان يوم ندعو كل اناس ايه بامامهم لان مفتاح تحليم تحقيق الاحلام الاربعه كلها هو ايه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اتباع رسول الله هو مفتاح النجاة في الاخرة بل هو مفتاح النجاة في الدنيا يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني يا ايها النبي الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين حسب يعني كافي يعني يا ايها النبي الله كافيك وكافي المؤمنين لا من اتبعك من المؤمنين يعني الكفاية على قدر الاتباع الكفاية الكاملة على قدر الاتباع الكامل وكل ما اتبعنا للنبي ينقص الكفاية تنقص الكفاية يعني ايه الكفاية في دنيتك الكفاية في مشاكلك الكفاية في قبرك الكفاية في همومك الكفاية في اخرتك يعني يا جماعة احنا معانا مفتاح من مفاتيح الولاية والنصرة والكفاية والمعية معانا مفتاح من مفاتيح كل ده وهو ايه اتباع رسول الله الله صلى الله عليه وسلم عايزين نعظم مقام النبي يا جماعة عايزين نعظم مقام النبي بحق وحقيقي كده نبقى ناس من اهل تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا يعني انت اول حاجة تسأل عنها يوم القيامة ايه الصلاة فان صلحت صلح عملك كله طب افرض الفرائض ما الصلاة ما نفعتش الفرائض ما نفعتش يتخذ من ايه بقى من السنن من النوافل يبقى اذا جبر نقص الفرائض ما انت الوقت كام صلاة بتروح عليك كام فجر بيروح عليك كام ركعة من الركعات بتسرح فيها يبقى اذا طول ما انت متبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى عندك جبر النقص الايه جبر النقص الفرائض فبعد ال... يعني بعد هذا الشوط الذي قطعناه عايزين نرجع تاني ونسأل احنا فعلا بنحب النبي احنا فعلا بنعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام احنا فعلا متبعين للنبي احنا فعلا معظمين مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين نسأل يا جماعة كان يعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة مرة فبيقول لهم وددنا ان راينا اخواننا وحشوني قوي اخواني قالوا له يا رسول الله اولسنا اخوانك لا لا لا مش انتوا ده احنا يا جماعة ده احنا اللي الرسول كان بيتكلم عننا احنا اللي الرسول كان نفسه يشوفنا الرسول اشتاق ليك انت اشتقت ليه الرسول كان هيبكي من كتر ما انت وحشته الرسول عليه الصلاة والسلام وحشك مين فينا اشتاق لرسول الله الحسن كان لما يذكر حديث بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما يذكر حديث حنين الجذع وبكائه لما الرسول كان بيخطب الجمعة على الجذع الشجرة وبعد كده عملوا له منبر فانتقل الى المنبر فالجذع حن الى رسول الله والرسول نزل على المنبر و... يعني وحضن الجذع لقيت ما هدى عليه الصلاة والسلام قال له ال... ال... الرسول عليه السلام يا جماعة الجذع حن اليه واشتاق اليه وبكى فبيقول يعني يعني يا جماعة الخشب اشتاق الى رسول الله الا تشتاقون ان انتم الى رسول الله وان كنت اشتهت رسول الله صلى الله عليه وسلم فين العلامة العملية لشوقك الى رسول الله سعد بن الربيع الانصاري وهو بيموت في غزوة احد وهو واخد اكتر من سبعين طعن بالسيوف والرماح والسهام فواحد بيتفقده وهو بيطلع في الروح بيقول له اقرأ رسول الله مني السلام واخبره اني اجد ريح الجنة وابلغ قومي الانصار انه لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف يا يا رسول الله اليوم خلص الى رسول الله وفينا اعين تطرف وفينا اذان تسمع ومعانا جيوب مل- مليئة بالاموال يا جماعة البنت اليهودية اللي رسمت الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الخنزيرة في صورة هي احق بها ومين فينا عمل حاجة للنبي عليه الصلاة والسلام سنة النبي بتهان بل في الجرائد الوقت ممكن يعني يعني يسخر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومين فينا بيدافع عن سنة رسول الله وفينا اعين تطرف وفينا اذان تسمع الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مليون برهان على انه بيحبك ايه البرهان اللي انت قدمته على انك بتحبه ده حتى موته ده الواحد والله يا جماعة لما بيقرأ في موت رسول الله تحس ان انت قاعد تبكي قاعد تبكي قاعد تبكي حتى موت رسول الله كل همه هو انت حتى كل الجهد اللي بيبذله هو بيموت عشاني وعشانك وعشانك سبحان ربي عليه الصلاة والسلام يعني يا جماعة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في اخر في اخر حجة اللي هي حجة الوداع بيكلم الناس بيودعهم بيقول لهم لعلي لا احج بعد عامي هذا ولا تروني في مقامي هذا ابدا عليه الصلاة والسلام كان كل عام جبريل بيقر... بي- بيراجع معه القرآن مرة المرة دي راجعه مرتين كان كل عام بيعتكف عشر ايام في رمضان السنة دي اعتكف عشرين يوم كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان عارف ان خلاص هو ده قبض روحه في هذا العام قبل اسبوعين من موته عليه الصلاة والسلام كان في جنازة في جنازة في قبور البقيع وهو راجع فجأة باغته المرض اتقضت الحرارة اتقضت الحرارة يعني ايه يعني بقت زي النار المولعة لدرجة ان الصحابة كانوا بيربطوا رأسه بعصابة النار الحرارة بقت مسخنة المنديل اللي حوالين رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم واصابعه اصابعه صداع شديد راجع للسيدة عائشة رضي الله عنها فالسيدة عائشة عندها صداع خفيف كده فبتقول له يا رسول الله ورأسا فقال لها بل انا يا عائشة ورأسا يا عليه الصلاة والسلام اول مرة الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته كلها يشكو من الم اصابه فيعني بدأت الحمى تزداد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان بيتحمل وبيصابر نفسه عشان يفضل يصلي مع الصحابة عشان ما يسيبش الصحابة في صلاة الجماعة قبل اسبوع من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الوجع يشتد وبدأت علامات المرض وانه مرض الموت تتضح اكثر فانتقل الى بيت السيدة عائشة في اخر اسبوع في حياته عشان يقضي اخر اسبوع في حياته في بيت السيدة عائشة عشان يدفن بقدر الله في هذا المكان بعد خمس ايام كان لسه خمس ايام على موت رسول الله كان لسه خمس ايام بس على هذه الحياة الطيبة ما تنتهي من على وجه الارض قبل خمس ايام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل على نفسه وخرج للصحابة والقى فيهم خطبة كانت اخر خطبة القاها رسول الله وكان رابط رأسه بعصابة من شدة التعب والحمى التي اصابته ووقف خطيبا فيهم وهو يقول من كنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه رسول الله خلاص بيخلص حقوق البشر عليه ان عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا ما يشاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله سيدنا ابو بكر بكى عارف ان الرسول بيان على نفسه عليه الصلاة والسلام كان الرسول قبلها بايام مع ابو مويهبة فبيقول له يا ابا مويهبة اني قد اوتيت مفاتيح كنوز الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وخيرت بين هذا وبين لقاء ربي والجنة فابو موهب قال له يا رسول الله اختار الدنيا والخلد فيها ثم لك الجنة ما هو كده جنة وكده جنة فقال رسول الله بل اخترت لقاء ربي والجنة عارفين يا جماعة اني اخترت لقاء ربي خلاص بقى ربنا وحشه قوي ما عادش قادر يستحمل بقى ان هو من شدة الشوق الى الله حقق قول الله عجلت اليك يا رب خلاص يا رب نفسي اشوفك بقى يا رب نفسي اجي في جوارك بقى يا رب سبحان ربي بدأت الحمى تزداد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر واكثر وكان ده اخر اخر موقف كثير جدا من الصحابة شافوه فيه قبل اربع ايام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يا ام الصحابة في صلاة المغرب فكانت اخر صلاة صلاها رسول الله صلى بهم المغرب بسورة المرسلات ثم دخل الى العشاء فاشتد عليه المرض اشتداد لدرجة انه اغمى عليه اول ما فاق اصلى الناس فقالوا له لا يا رسول الله ينتظرونك لسه ما صلوش العشاء جه اغتسل واستعد للصلاة واغمى عليه مرة تانية انتبه فجأة صلى الناس لا يا رسول الله وهم ينتظرونك اغمى عليه مرة تانية ثم انتبه للمرة التالتة اصلى الناس لا يا رسول الله وهم ينتظرونك واغمى عليه مرة تالتة عليه الصلاة والسلام من شدة المرض خلاص يا جماعة كان اخر صلاة قدر الرسول يصليها مع الصحابة كانت صلاة المغرب صلاة العشاء دي كانت اول صلاة لم يستطع رسول الله ان يؤم بالمسلمين بعدها ومن هذه العشاء وابو بكر هو اللي بيؤم من المسلمين وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكثا في بيته قبل اربع ايام من وفاة رسول الله كانت اخر صلاة صلاها رسول الله مع الصحابة قبل ثلاث ايام من وفاة رسول الله وصى وهو يعلم انه لاق ربه لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله قبل يومين من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم جه احس بخفة فقام الرسول ما هو اول ما يحس بخفة خدوا بالكم يا جماعة اصلى الناس هو كل همه هو انت صلوا ولا لا الصحابة عاملين ايه صبرت حياته حلم عمره الناس اللي قعد 23 سنة قاتل نفسه ليل نهار عشان يطلعوا يبقوا رجالة عشان يشيلوا الدين من بعده في اليوم اللي قبل موته بيومين بدأ يحس بخفة اول حاجة يعملها يخرج للصحابة على طول فتحامل والصحابة كانوا بيصلوا فدخل على الصلاة ووقف على يسار ابي بكر كان خلاص عليه الصلاة والسلام ضعف ما عادش قادر ان هو ينطق ما عادش قادر انه يرفع صوته بعدما حطمه الناس فبقى الرسول يصلي وابو بكر يهتم برسول الله ويرفع صوته فالصحابة يهتموا بابي بكر قبل يوم من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الوداع الاخير والاجراءات الاخيرة اللي الرسول عملها قبل ان يلقى الله اعتق كل العبيد اللي عنده عليه الصلاة والسلام انفق كل المال اللي عنده صدقات لدرجة ان السيدة عائشة ليلتها لم تجد مال تشتري به زيت تشعل به المصباح بتاعها فاستلفت شوية زيت من جارتها عليه الصلاة والسلام جاب الاسلحة بتاعته ووزعها على الصحابة وهبها للصحابة ما عدا درع واحدة بس كانت عنده كانت مرهونة عند يهودي ما كانش معاه عليه الصلاة والسلام انه يفك رهن هذه الدرع فمات وهي مرهونة عند اليهودي اليوم الاخير من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جاء اليوم الاخير فجر يوم الاثنين الرسول توفي في ضحى يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام جاء الفجر الصحابة واقفين يصلوا الفجر ورا سيدنا ابو بكر فجأة لقوا الرسول بيفتح الستارة بتاعت بيت السيدة عائشة وبيبص لهم الصحابة كانوا يفتنوا من شدة الفرح ابو بكر رقص على عقبيه عشان يفتح المجال لرسول الله ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش يا جماعة داخل يصلي معاهم ده كان بيلقي النظرة الاخيرة على ثمرة حياته اللي عاش 23 سنة قاتل نفسه ليل نهار عشان الثمرة دي تطلع وهو قاعد يبص للخشوع اللي في وش ابو بكر ويبص للاخبات اللي في وش عمر ويبص للخشوع اللي عليه معاذ ويبص للرجالة اللي ربهم بحياته وبتضحياته قبل ان يلقى الله سبحانه وتعالى بظر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتسم لهم اخر ابتسامة ابتسمها رسول الله قبل ان يلقى الله ثم ارخى الستر واشار اليهم ان اكملوا صلاتكم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يشتد عليه كروبات المرض فكانت جنبه ابنته فاطمة رضي الله عنها فقالت ولا كرب ابتاه فقال لها لا كرب على ابيك بعد اليوم خلاص يا فاطمة لا حصير انام عليه فيؤثر في جنبي بعد اليوم ما عادش هيعدي عليا التلال والهلال والهلال ما لاقيش حاجة سخنة كلها يا فاطمة ما عدتش خلاص ما عدتش هعيش شهرين كاملين على الاسودين التمر والماء ما عدتش اجوع هذا الجوع كل التعب اللي 23 سنة تعبه خلاص يا جماعة جميل حاجة عظيمة قوي يا جماعة انك لما تقضي عمرك كله في سبيل الله وانت جاي تموت كده وفرحان بخلاص انا تعبت عشانك يا رب بس التعب راح خلاص لا كرب على ابيك بعد اليوم وجاء الاحتضار جاءت لحظة الاحتضار ولم يكن مع رسول الله الا السيدة عائشة رضي الله عنها الرسول حطت راسه على صدرها بين سحرها ونحرها فقال لها يعني السيدة عائشة بتروى يا جماعة الشاهد الوحيد على لحظات احتضار رسول الله صلى الله عليه وسلم فبتقول الرسول كانت روحه تغرغر في صدره كانت نفس الحبيب تجود روحه بتطلع وهو مش قادر ينسانا وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم روحوا بتطلع وهو بينصحنا روحوا بتطلع وهو خايف علينا دخل عبد الرحمن بن ابي بكر معاه سواك الرسول بص له مش قادر ينطق ويقول انا عايز السواك السيدة عائشة في ابنته خدت السواك ولينته رسول الله فاخذ رسول الله يستك بيه بيستعد بقى بتطهير فمه وهو يلقى الله سبحانه وتعالى ثم تقول السيدة عائشة ثم شخص ببصره ورفع باصبعه الى السماء وقال مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء اللهم اغفر لي وارحمني اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى لحظات الاحتضار السيدة عائشة لم تكن تعرف منظر الموت فتبي وتقول ثم الرسول عليه الصلاة والسلام كان رأسه على على على كتفها على صدرها تقول فمال برأسي نحو برأسه نحو رأسي الرسول مات وخرجت من فمه نطفة باردة وقعت على صدري فاقشعر لها جسدي فحسبت ان رسول الله قد اغشي عليه بتحسبه اغمى محدش قادر يصدق ان الرسول مات سيدنا عمر دخل هو والمغيرة بن شعبة فبص على الرسول كده فقام قايل ما اشد غشيك يا رسول الله ده انت يا رسول الله الاغماء اللي انت فيه تقيل قوي مش قادر سيدنا عمر عارف الموت مش قادر يتصور ان الرسول مات الرسول مات ومين اللي هيعمر المحاريب بقيام طول الليل لو الرسول مات الرسول مات ومين اللي لما الدنيا تسود في وشنا هنروح له نقول له يا رسول الله ماذا نفعل في هذه الازمه الرسول مات ازاي ومين اللي هنروح له يكلمنا عن الجنه والنار فكاننا نراها راي عين ومين اللي هيطلع يتكلم عن ربنا عن المنبر فيرجو في المنبر برسول الله الرسول بعد ما الرسول مات يا جماعه ضرب بعضنا رقاب بعض بعد ما الرسول مات ضرب بعضنا اعراض بعض ازاي الرسول يموت وازاي نتوه بعد ما التوه اللي احنا بقينا فيها بعد ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمر خارج مع المغيرة فقال له المغيرة على الباب يا عمر لقد مات رسول الله فقال له كذبت الرسول ما ماتش ابدا والله لا يموت رسول الله حتى يفني الله المنافقين الكلمة اللي قالها المغيرة طارت وسط الناس عمر عمر كان هيتجنن يا جماعة الرسول مات ازاي عمر اثبت الامة ما قدرش يستوعب هذا الامر سيدنا ابو بكر جه بسرعة لما عرف الخبر فدخل على رسول الله وكشف وجهه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله اما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها والله لا يجمع الله عليك موتتين ثم قبله وغطى وجهه ابو بكر راح المسجد لقى سيدنا عمر واقف في المسجد ماسك السيف والناس قاعدين قدامه بيقول لهم ما مات رسول الله من قال ان رسول الله مات قطعت عنقه ان رسول الله لن يموت حتى يفني الله المنافقين ابو بكر دخل فقال على رسلك يا عمر اجلس مرضاش يقعد يقعد يا جماعه الصحابه كانوا هيتجننوا في, في هذا الموقف فقام ابو بكر واثنى على الله ثم قال من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم يقول عمر فوالله لقد اهويت وقع من طوله ما قدرش يستحمل وعلمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات سيدنا انس فقد بصره بيقول اظلم في المدينه كل شيء لما دخل رسول الله المدينه اضاء فيها كل شيء ولما مات اظلم فيها كل شيء ما حدش شايف حاجه السيده فاطمه بتقول لهم اطابت اعين اطابت انفسكم ان تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه بقوا عاملين زي الغنم اللي محطوطه في الصحراء الواحده في ليله شتيه والراعي بتاعها مات كانت صدمه عظيمه على الصحابه يا جماعه ولكن ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اللحظه الاخيره من حياته كل همه هو انت كل همه هو انت كل همه يا جماعه هو احنا كل جهده وكل حياته بذلها من اجلنا انت عملت ايه انت عشانه هو قدم حياته كلها برهان صدق عشان على انه بيحبك انت قدمت له ايه تخيلوا يا جماعه لو الرسول وهو راجع من الطائف رجليه داميه من كتر الجروح وجسمه كله دامي ومشي كذا كيلو على رجليه بدل ما يرجع على مكه رجع على المنصوره هنا اهو رجع على المنصوره نزل في الشوارع شاف الناس في الشوارع مش ممكن دول المسلمين مش ممكن دول اللي عشت حياته كلها عشانهم الرسول قال لازم افوت على حد في بيته اشوف يفهمني دول مسلمين ولا مش مسلمين تخيل لو فات عليك انت تخيل لو انت ملتزم وتخيل لو انت مش ملتزم تخيل لو انت مش ملتزم او انت مش ملتزمه الرسول بيخبط على الباب انت قاعد بتتفرج على كليب في الدش ولا في الفيديو ولا في التلفزيون ولا على الكمبيوتر وبتكلم واحده في السماعه او انت قاعده بتتمكيش عشان نازله وبتمد ايدك البرفان عشان تبخ منها لقيته الباب بيخبط جريت او جريت على الباب مين بتبصوا من العين السحرية لقيته واحد وشه كله نور وعليه الوقار والمهابة مين انا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت هتتجنن من الفرح قال لك انت جريت عشان تفتح الباب بس افتح ازاي شعري افتح ازاي بشعري كده جريت تدور على اي شرب تلبسيه مفيش في البيت كله شرب معقولة بالعافية عما لقيت ايشارب امريكان لبستيه لفتي حوالين راسك وانت بتجري على الباب ايه ده ما ينفعش ده ده مش حجاب المؤمنات جريت تدوري على ايشارب سابغ بالعافية عما لقيتي جريت الط- ت- ت- تفتحي الباب افتكرت طب المكياج اللي في وشي والكحل اللي في عيني وال- اعمل ايه في كل ده جريت بسرعة والرسول بيخبط والرسول هيمشي جريت بسرعة تغسلي وشك كويس لغاية ما اثرت اثر المكياج جاية بتحط ايدك على اكرة الباب طب والبرفان اللي حطيت يا الحمد لله كنت لسه ما باخدش من ازازة البرفان تخيل انت والرسول عليه السلام بيخبط وهيمشي تخيل اول حاجة جريت بسرعة عشان تقفل الكليب اللي شغال جيت تتك على زرار القفل اتكيت على زرار تعلية الصوت الصوت كل اللي حوالين البيت هيسمعوا يأذي الفضايح قدام رسول الله شدت الفيشة بتاعت التلفزيون بتاعت الكمبيوتر بتاعت الدش وجريت عشان تفتح الباب افتكرت الصور اللي في اوضتك رحت بسرعة تشيل الصور اللي في الاوضة صور اللاعبين وصور المغنيين وصور المغنيات وصور الفرق وانت بتشيل صورة وقعت على المكتب لقيته مليان كومة شرايط اغاني ها- الرسول هيقول ايه لما هقول له ايه لما يقول لي ايه الحاجات اللي محطوطة عندك دي رميت كل ده في الزبالة بسرعة وجريت على الباب وانت بتقفل زرار القميص بتاعك لانك انت كنت شاب روش طبعا فانت فاتح زرار قميص زرار واحد قافل زرار واحد بس او زرارين فتحت الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما كان هينزل الرسول عليه السلام دخل يا جماعة تخيلوا لو دخل اول ما دخل كده ف- ف- فجأة المحمول بتاعك رن انت طول عمرك المحمول بتاعك بيرن ما بتحسش بحاجة اول مرة قلبك يقف لما المحمول بتاعك يرن معقولة الرسول يسمع صوت الرنة دي صوت اغنية ولا صوت بتبص في الرقم قلبك كان هيقف هيقع اقول له ايه لو قال لي الرقم ده بتاع مين لغيت على الرقم لقيت التليفون بتاع البيت بيرن اقول له ايه بس لو قال لي مين اللي بيتصل بيا فجأة بتشم ريحة الرسول بدأ يشم ريحة ريحة ايه يا دي الليلة اللي مش بايته نسيت اطفي السيجارة اللي كنت مولعها بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك آه، المصحف اللي في جيبك ده هاتهولي بس لو سمحت يا يا رسول الله ده مش مصحف ده علبة سجاير يا رسول الله ما هوش يا ريته كان مصحف والله علبة سجاير وتخيل لو انت الشنطة بتاعتك المحمول بتاعك رن بتفتح الشنطة بتبص لقيت صورة مغني ولا صورة ممثل ولا صورة واحد من الغرب بقى. الصورة دي لو الرسول شافها هيقول لك بتعملي ايه بالصورة دي في شنطتك تخيلوا يا جماعة تخيلوا لو الاذان ادن عليكم ساعتها هننزل نصلي مع الرسول ولا هنقول له يا رسول الله احنا ما بنصليش اصلا والله في جماعة هنعمل ايه يا جماعة انتوا فاكرين الرسول لما هيشوف كده هيسيب لك البيت وينزل ويغضب عليك ويدعو الله عليك لا والله ده هياخدك وهيحضنك وهيبكي وهيقول لك انا ضيعت حياتي كلها عشانك عشان انت في الاخر تطلع تنتهك كل معصية نهيتك عنها وت- وتكسل في اداء كل طاعة مرتك بيها تخيل يا جماعة بكاء الرسول ساعتها هيبقى شكله ايه وحزن الرسول ساعتها هيبقى شكله ايه طب تخيل لو الرسول عليه السلام مش جالك وانت مش ملتزم جا- جالك وانت ملتزم تخيل كده داخل الشاب اللي الرسول عليه السلام استقبله الشاب كان طالع من صلاة الجماعة بيصلي السنة في البيت زي ما الرسول عليه السلام علمنا نور الايمان ونور الصلاة على وشه بيبص بالعين السر- السحرية ما قالش مين هو عارف هو عارف وصف النبي ده رسول الله فتح الباب وجري يبوس ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه هتبكي ساعتها وقد ايه تحضنه ساعتها وقد ايه تفرح ساعتها الرسول بص له كده او لا فعلا نور الايمان هو ده المنظر اللي انا قبل ما اموت في صلاة الفجر يوم الاثنين وانا ببص على الصحابة شفته انت منظر الصحابة اللي انا عشت حياتي كلها عشان ابنيه الرسول بص للمنظر بتاعك وانت استقبلتيه بالحجاب يا رسول الله انا لابسه زي امهات المؤمنين اهو يا رسول الله خدته من ايده دخلته شايف يا رسول الله بيتي شايف المكتبه والكتب الاسلاميه اللي عندي شايف يا رسول الله الكمبيوتر ومواد الاسلاميه اللي عليه شايف يا رسول الله لبس بنتي ومراتي وانت قعدت تتفرجي على شكل حجابك وشكل الاسدال اللي عندك وشكل ال... وشكل الحجاب اللي عندك دخل يا جماعه والمحمول بتاعك رن ساعتها شوف يا رسول الله الصحبه الصالحه اللي انا ماشي معاها كلها على منهجك يا رسول الله شويه والمحمول رن تاني ده واحد انا بدعوه الى الله يا رسول الله وتقعد تقول له انت بتعمل ايه وبتحضر دروس ايه وبتدعو ازاي ويا والله يا رسول الله ما نمت من امبارح عشان ادعو الناس الى الله والله يا رسول الله ده ايه يا جماعه إحنا لو لو رسول جالنا هنبقى النموذج ده ولا النموذج ده عايزين نتخيل هذا التخيل بل عايزين عايزين نتخيل لو الرسول دخل علينا من الباب ده دلوقتي عليه الصلاة والسلام ولو دخل عليكم يا اخوات من الباب بتاع المسجد دلوقتي هو بشحمه ولحمه تخيل يا جماعة فينا ناس هتفرح وهتطير عليه هتطير يا رسول الله شوف انا عملت ايه واتبعت ايه من سننك وفي ناس هتتكسف في اخوات فوق هيتكسف يا جماعة والله في بنات هتتكسف ما تقدر تقابله لانهم لحد الوقت وهم جايين الجامع برضه مش لابسين اللبس اللي يتشرفوا انهم يقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيه وهيبقى كسوف جامد قوي لاي واحد لسه بيقدم رجله ويأخر رجل انما اللي قدم ورمى نفسه في طريق ربنا هيطير على رسول الله عشان يفرح النبي عليه الصلاة والسلام عايزين نفرح النبي بينا يا جماعة عايزين يوم ما نلقاه على الحوض نفرح النبي بينا عايزين ال ال ال ال المجموعة اللي, اللي جوه المسجد ده بنات واولاد شباب وبنات يوم ما نقابل النبي عليه الصلاة والسلام ياخدنا في حضنه ونحضنه ونفرح وهو بيسقينا من يده الشريفة شربة من الحوض بتاعه عليه الصلاة والسلام يفرح بينا يا جماعة عايزين نفرح بينا رسول الله ناويين على ايه يا جماعة ناويين نبقى من اهل اتباع النبي ناويين نبقى من اهل تطبيق سنن النبي ناويين حياتنا تبقى زي حياة النبي ناويين يا اخوات يبقى لبسكم زي لبس زوجات النبي ناويين يا جماعة سلوكياتنا تبقى زي سلوكيات النبي عليه الصلاة والسلام هنقدر يا جماعة هنقدر نعيش حياة النبي هنقدر لو النبي جالنا الوقت يفرح بينا ويسعد بينا ولا كل اخ الوقت بيشوف رؤية اي اخ بيشوف النبي الوقت في رؤية يقول لك انا شفته عينيه محمرية من شدة البكاء يقول لك عينيه دي زي حتة اللحمة الحمراء من شدة البكاء اي أيوة والله يا جماعة ليه من شدة حزنه علينا وشدة حزنه على الناس اللي واقفة في الشارع ده ايه عايزين يا جماعة نعيش حياة كلها اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ايه رجالة يعني قبل ما نخلص الدرس يعني عايزين بس توصية عملية في الاخر بنام اتكلمنا عن رسول الله واتكلمنا عن اتباع رسول الله عايزين الاسبوع ده يعني يعني كان احد الصحابة راح للرسول عليه السلام فبيقول له يا رسول الله اجعل ربع صلاتي لك فالرسول عليه السلام قال له نعم وان زدت وان زدت فهو خير لك فقال له يا رسول الله اجعل نصف صلاتي لك فقال نعم وان زدت فهو خير لك فقال يا رسول الله اجعل ثلثي صلاتي لك فقال نعم وان زدت فهو خير لك فقال يا رسول الله اجعل كل صلاتي لك فقال اذا يكفك الله همك ويغفر الله ذنبك يا سلام عارفين يا جماعة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مفتاح من مفاتيح الفرج كان في احد الاباء الفضلاء في مسجد من المساجد اللي بيصلي فيه احد الاخوة فالراجل مبتلى بامراض كثيرة وعنده مشاكل في البيت فراح لصاحبنا فبيقول له انت مش ملاحظ ان بقالي فترة يعني شكل مشرق كده وصحتي حلوة وباجي واروح بنشاط و... ده تصدق ان انا كل المشاكل اللي عندي في البيت اتحلت تصدق ان الامراض اللي عندي ما عدتش حاسس بيها خالص رغم ان ممكن تكون لسه موجودة انها ما عدتش حاسس بيها ولا تعبان منها فبيقول لصاحبنا بيقول له انت عارف السبب ايه قال له ايه قال له لاني بقالي فترة ادمنت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فعايزين يا جماعة الاسبوع ده ندمن الصلاة على رسول الله قال له هو الصلاة على رسول الله مش بتاعت الدراويش بتاعت الدراويش ايه ده الصلاة على رسول الله بتاعت اهل الاتباع نصلي على رسول الله بالصيغة الواردة في النص التاني من التحيات او باي صيغة بسيطة نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عايزين يا جماعة ان الاسبوع ده نتواصى بهذا الامر باذن الله سبحانه وتعالى ويعني كل واحد يشوف له سنة او سنتين من سنن النبي يحاول يطبقهم يعني اللي يقدر يشتري سواك تبقى حاجة جميلة قوي حاجة جديدة يطبقها اللي عايز يطبق ال 12 ركعة سنة الرواتب اللي الرسول كان بيصليهم يطبقهم اتنين قبل الفجر اربعة قبل الظهر واتنين بعد الظهر اتنين بعد المغرب واتنين بعد العشاء 12 ركعة سنة ليك بهم قصر في الجنة في كل يوم تصليهم فيه نطبق سنة زي زي ديت من سنن النبي عليه الصلاة والسلام فنحاول ان احنا هذا الاسبوع نضمن الصلاة على رسول الله وكل واحد يضيف في حياته سنة او سنتين من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش مطبقهم من قبل اللهم اللهم اهدنا وارض عنا اللهم اهدنا وارض عنا اللهم اهدنا وارض عنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم ارزقنا اتباع سنة نبيك يا رب اللهم ارزقنا حب نبيك يا رب رب العالمين رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب واجعلنا لك صوامين لك قوامين لك قوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين اليك اواهين منيبين مخبتين اللهم اقمنا على سنة نبيك حتى نلقاك يا رب العالمين اللهم فرح بنا نبيك يوم نلقاه على الحوض يا رب العالمين اللهم فرحه بنا يا رب اللهم ابلغه منا السلام اللهم ابلغه منا السلام اللهم ابلغه منا انا نحبه اللهم ثبتنا على سنته حتى نلقاك يا رب العالمين اللهم اقمنا على مرادك منا اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك اللهم اكتب لكل من دخل هذا البيت في درسنا هذا في ليلتنا هذه الثبات على دينك حتى يلقاك اللهم لا تردنا على اعقابنا خائبين اللهم لا تردنا على اعقابنا خاسرين اللهم املأ قلوبنا حبا لك وثقة بك ورضا بك وحبا لرسولك وتعظيما لسنته وتوكلا عليك وانابة اليك ويقينا بك يا رب العالمين اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل همنا إلا رضاك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك اللهم عافنا في أبصارنا فلا ترى إلا ما يرضيك اللهم كن لنا سمعنا الذي نسمع به وكن لنا بصرنا الذي نبصر به وكن لنا لساننا الذي نتكلم به وكن لنا رجلنا التي نخطو بها وكن لنا ايدينا التي نبطش بها واملأ قلوبنا نورا واملأ السنتنا نورا واجعل لنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا نورا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك